أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة الرابعة عشرة من حلقات قصة الحروب الصليبية في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على تأسيس آه، مملكة أو إمارة بيت المقدس هي كانت لسه إمارة قلبت بعد كده مملكة زي ما هنشوف آه، والمملكة ديت أو الإمارة ديت كان على رأسها جودفري آه، دي بايون زي ما اختار الصليبيون وبدأت تخضع معظم المناطق التي حولها إما عن طريق الاحتلال والبطش والإرهاب والذبح وما إلى ذلك وإما عن طريق بعض مباحثات السلام كما ذكرنا احنا مرت بينا أحداث كتير احنا بنتكلم في سنة 1099 أو سنة 492 من الهجرة يعني معنى كده أن عدى سنتين على الحروب الصليبية منذ النزول الأول للجيوش الصليبية في أرض آسيا الصغرى وإلى هذه اللحظة أنا متهيألي من الأفضل أن نقف مع بعض وقفة ونبتدي نحلل الوضع ونشوف كده صورة عامة للأوضاع في كل المناطق التي تحدثنا عنها وموازين القوى الموجودة في ذلك الوقت عشان نقدر ن- نكمل بعد كده المسيرة واحنا فاهمين الأوضاع وصلت لأي شكل الوقفة الأولى طبعا مع حال الإمارات الصليبية دلوقتي تأسس عندنا ثلاث إمارات أول الإمارات تأسيسا هي إمارة الرها وديت على رأسها بولدوين اللي هو كان أخو جودفري دي بايون طبعا بولدوين فرنسي والإمارة كان غالب سكانها من الأرمن النصارى اللي هم أصلا كانوا عايشين في المنطقة منذ مئات السنوات وجودفري وبولدوين آه، حاول ان هو يعمل تغيير للتركيبه السكانيه عن طريق استخدام بعض النصارى من اوروبا وبالتالي اصبح سكان آه، الم- آه، اماره الرها ما بين ارمن وبين كاثوليك لكن يغلب عليهم الطابع الارمني وكان قاعده هذه الاماره مدينه الرها على نهر الفرات وكان بتضم اليها مدينه تل باشر ومدينه آه، سروج ومدينه سميصات وغيرها من القرى الصغيره حول مدينه الرها الكبرى. يبقى دي اول الامارات تاسيسا والاماره اللي وراها على طول كانت اماره انطاكيا وكان على راس هذه الاماره بوهيمنت الايطالي وكان معاه طبعا معظم الجيش بتاعه من الكاثوليك الايطاليين وللاسف هو ذبح كل المسلمين الموجودين في مدينه انطاكيا وابقى على الارثوذكس لكن آه، نتيجة ح- حصول نوع من الصراع والصدام بينه وبين الإمبراطور أليكسيس كومنين اللي هو كان زعيم أو إمبراطور الدولة البيزنطية بدأ يضطهد الأرثوذكس في داخل الإمارة الأنطاك- الأنطاكية وأخرج آه، حنا الرابع اللي هو كان الأسقف الكنيسة الكنيسة من منصبه وضع أحد الكاثوليك في منصب أسقفية أنطاكيا وطبعا أسقفية أنطاكيا من أهم الأسقفيات في النصرانية بصفة عامة على مستوى العالم آه، طبعا آه، بوهيمند كان مسيطر على منطقة أنطاكيا وحاول إن هو ياخد بعض المدن وبعض القرى حول مدينة أنطاكيا كان لك- لكن لسه التوسع بتاعه ما كانش على مستوى كبير لأنه كان لسه حديث الإنشاء لهذه الإمارة آه، الصليبية في أرض المسلمين. الإمارة الثالثة طبعا الخطيرة جدا هي إمارة بيت المقدس واتكلمنا على القاعدة بتاعتها في القدس وتمتلك بعض المدن الأخرى في آه، فلسطين زي مدينة اللد ويافا وحيفا وبعض ال- المدن في الشمال زي طبرية وبيسان وكان مع آه، مع جودفري دي بايون اللي كان على زعامة بيت المقدس كان معاه تانكرد الإيطالي وكان ي- آه، يترأس على إقليم الجليل واستطاع جودفري دي بايون أن ي- يثبت أقدامه عن طريق بعض المباحثات السلمية التي قام بها مع بعض المدن الإسلامية في نظير أن أن يكف عن دمائهم وعن أموالهم وهم بيشتغلوا في الأرض بتاعته وفي المزارع اللي هو امتلكها وبالتالي طبعا سكن إلى حد كبير روح العداء الموجودة عند الفلسطينيين في هذه الفترة انتظارا لقدوم جيوش جديدة تأتي لمساعدته ومن ثم سينقلب على الجميع وسيثبت أقدامه بشكل أكبر يبقى ده كان آه، وضع الإمارات الصليبية لحد دلوقتي ثلاث إمارات صليبية اتأسست في عمق العالم الإسلامي وطبعا ده نجاح كبير في وقت محدود زي ما قلنا سنتين بس الوقفة الثانية هنقفها مع الكنيسة البابوية اللي في روما طبعا اخبار آه، امتلاك آه، بيت المقدس وزعامه جودفري دي بايون وهو احد الملوك العلمانيين آه، على بيت المقدس وصلت الى البابا في روما والبابا اوربن الثاني كان مات واتولى من بعديه باسكال الثاني طبعا الاخبار دي كانت مزعجه جدا لان الكنيسه ما كانتش بتعمل كل هذه ال- الاشياء لحماية الحجيج كما كانت تدعي أو حمية للصليب أو لدين المسيح عليه السلام إنما كانت تفعل ذلك لتوسيع النفوذ الكنسي في العالم ولضم الكنيسة الأرثوذكسية إلى الكنيسة الكاثوليكية تحت زعامة كاثوليكية فحدوث مثل هذه التغيرات وانتقال الزعامة سواء في أنطاكيا أو في الرها أو في بيت المقدس إلى الملوك والأمراء طبعا ده أضعف جدا جدا الخطة اللي كانت الكنيسة عاملاها عشان كده البابا باسكال الثاني بعت مباشرة أسقف جديد وأسقف اسمه دايمبرت وكان أحد الأساقفة الكبار في أوروبا وكان ليه بعض الخبرة مع المسلمين لأنه كان شارك في بعض الزيارات للأندلس وكان مندوب البابا في حروب الصليبيين ضد المسلمين في الأندلس وكان من بيزا وكان وراءه 120 سفينة حربية من سفن بيزا جاهزة لمناصرته لاحتلال بعض الأراضي في بلاد المسلمين يعني بعت أسقف عسكري أسقف معاه 120 سفينة عسكرية تحت إمرته هو ومن بلده هو وبالتالي نزل الأسقف أسقف داينبرت أو أسقف بيزا مندوب البابا نزل في لاذقية بعد عدة يعني شهور من فتح بيت المقدس وطبعا نتفاجئ ان بيت المقدس خلاص السيطرة الكاملة لجودفري دي بايون وان معظم الزعماء سابوا المنطقة وبالتالي اصبح موقفه ضعيف لكن ما يأسش وقرر ان هو يشوف ايه الاوضاع وكان بوهيمند الاول اللي هو امير انطاكيا قريب جدا من اللاذقية فاستقدم دايمبرت وبدأت بينهم مباحثات وهنشوف بعد كده هيعملوا ايه يبقى ده موقف الكنيسة البابويه انها حست ان السجاده اتسحبت من تحت رجليها وبالتالي ارسلت داينبرت لمحاوله اعاده السطوه من جديد للكنيسه الاوروبيه. الحاجه الثالثه الوقفه الثالثه مع الدوله البيزنطيه. الدوله البيزنطيه طبعا خدعت خدعه كبيره جدا، الدوله البيزنطيه جابت الجنود الاوروبيين الكاثوليك من غرب اوروبا مش عشان يسيطروا على البلاد الاسلاميه وعلى بلاد الشاميه وعلى بيت المقدس وعلى انطاكيا، لا هي جابتهم عشان يشتغلوا كجنود مرتزقه وعشان يحرروا البلاد اللي كانت مملوكه قبل ذلك للدوله البيزنطيه واحتلها المسلمين السلاجقه يحرروها ويضموها بعد ذلك الى الدوله البيزنطيه، لكن طبعا الجيوش الهائله التي جاءت من اوروبا غيرت كل الموازين عند الدوله البيزنطيه وبالتالي الكسس كومنين ما عرفش يعمل حاجه غير ان هو سيطر على المدن الموجوده في غرب اسيا الصغرى عندما سقطت مدينه نيقيه واتكلمنا على الكلام ده في اول الحلقات لكن لم يستطع ان يتقدم بجيشه الى ارض الشام او الى ارض فلسطين وخسر علاقته مع كل الزعماء الصليبيين باستثناء ريمون الرابع بس وريمون الرابع هو الوحيد اللي قبل كده الذي لم يقسم بالولاء لامبراطور بيزنطة الكسس كومنين هو دلوقتي الصديق الوحيد لامبراطور بيزنطة على امل ان هو يساعده في تكوين اي اماره ليه في اي مكان لانه الوحيد من الزعماء الذي لم يكون اماره الى هذه اللحظه. الوقفه الرابعه مع الخليفه العباسي اللي كان بيحكم الدولة العباسية في ذلك الوقت للأسف الشديد هو اسمه كبير جدا الخليفة العباسي في منصب الخلافة لكن كان ضعيف جدا وهو كان اسمه المستظهر بالله وطبعا اسمه ما يفرقش معانا كتير لان الاسماء كانت كتيره جدا في ذلك الوقت وكلهم غير مؤثرين والخلافه العباسيه كانت قاعده اكتر من 200 سنه تحت السيطره العسكريه لاحد الدول مره التركيه ومره البواهيه واخيرا السلجوقيه وبالتالي كان شكل غير كان صوره غير واقعيه للمنصب الكبير الذي يحمله وبالتالي تقبل امر الاحتلال الصليبي للشام ببرود ولم يحرك ساكنا ولم يحرك جيشا ولا يقول رايا في هذه القضيه. الوقفة الخامسة وقفة مهمة جدا مع السلطان المهم برقياروك برقياروك ابن ملك شاه ده كان سلطان السلاجقة العظام وكان مستقره في أرض فارس في أصبهان ودي أقوى شخصية إسلامية في ذلك الوقت على مستوى العالم لو استثنينا طبعا منطقة غرب العالم الإسلامي الموجودة في بلاد المغرب اللي كان فيها يوسف ابن تشفين أقوى الأقوياء لكن طبعا المسافة جد بعيدة كانت بعيدة جدا ما بين يوسف بن تشفين وأرض الإسلام وكان مشغول مع حروبه الصليبية ضد الصليبيين في الأندلس لكن نيجي لمنطقة الشرق الإسلامي أقوى شخصية كانت بيرقياروك سلطان السلاجقة العظام في منطقة فارس وللأسف الشديد برقياروك لم يساعد المسلمين في أرض الشام إلا مساعدة يعني بسيطة جدا زي ما قلنا قبل كده أرسل جيش بقيادة كربوغة أمير الموصل والجيش زي ما شفنا حصل فيه بعض المشاكل ولم يحقق نصرا على الجيوش الصليبية في أنطاكيا وليه ترى هذا ال ال الإهمال لحال الشام من بيرقيروك مع أن ال- الكتب تذكر أنه كان رجلا عادلا وكان حسن السيرة وكان عنده طموح آه، إسلامي آه، قوي واقع الأمر يا إخواني وأخواتي أن بيرقيروك كان عنده مشاكل كبيرة مع السلاطين الموجودين أو الملوك الموجودين في أرض الشام لو نراجع شوية التاريخ آه، مراجعة سريعة جدا هتلاقي أن بيرقيروك دخل في حرب آه، طاحنة مع توتش ابن ألب أرسلان وتوتش ابن البرسان ده عمه عمه مباشرة أخو آه، ملك شاه وكان بعد وفاة ملك شاه طمع توتش في ملك بيركيروك وذهب بجيشه لحرب ابن أخيه هناك وال- وطبعا بعد الموقعة آه، حصل آه، صدام مروع وكان من نتيجة هذا الصدام أن قتل توتش ابن ألب أرسلان على يد الجيش الذي يتزعمه بيركيروك مين اللي بيحكم الشام دلوقتي؟ اللي بيحكم الشام في مدينة حلب رضوان ابن توتش ابن ألب أرسلان وبيحكم دمشق دقاق ابن توتش ابن ألب أرسلان الاثنين اخوات والاثنين اولاد توتش اللي قتله اللي قتل ابوهم اصلا هو برقياروك عشان كده التعاون ما بين سلطان سلاجقة الروم مع اولئك الذين قاتلوه قبل ذلك او ابوهم الذي قاتله قبل ذلك وبرقياروك كان قتل ال- ال- توتش اللي هو عمه طبعا كان موقف صعب جدا وحتى رضوان ودقاق ابن توتش الاثنين يعني ما قدروش ان هم يرسلوا طلب استغاثه او طلب نجده من آه، السلطان آه، برقياروك الحاجه الثانيه اللي خلت السلطان برقياروك لا يلتفت الى حال الشام هي الصراعات والفتن الداخليه الكثيره التي حدثت في مملكته بعد وفاه ملك شاه الامبراطور العظيم الاسلامي الذي كان يحكم من الصين الى الشام لما مات طبعا مملكه واسعه وفتنه الدنيا حصل نوع من الصدام بين برقياروك وبين اخيه مسعود وبين برقياروك واخيه طغرل بك وبين برقياروك وعمه سنجر يعني اكثر من صراع على اكثر من مستوى وللاسف الشديد الصراعات الداخليه ديت كلها شغلت المسلمين في ارض فارس وفي شمال العراق عن خدمه او عن نصره القضيه الاسلاميه في ارض آه، الشام وفلسطين. الوقفة السادسة مع الخليفة العبيدي اللي كان بيحكم آه، مصر في ذلك الوقت كان اسمه المستعلي بالله وطبعا زي ما قلنا إن ده كان من الطائفة الإسماعيلية وهي من أشنع الطوائف الشيعية وكان محرف ومبدل للأديان وكانت القضية عنده قضية ملك وقضية عداء للسنة أيا كان هؤلاء السنة سواء كانوا في فلسطين في الشام في أرض المغرب في مصر في أي مكان وبالتالي ما كانش عنده أي نوع من الحمية للسلاجقة السنة الذين يقتلون ويذبحون في أرض الشام بل على العكس حاول زي ما شفنا قبل كده أنه يشترك آه، مع الصليبيين في معاهدة ي- يكون من جرائها تقسيم أرض الشام وفلسطين بين الجيوش الصليبية والجيوش العبيدية لكن لم يفلح في ذلك واستطاع الصليبيون أن يسيطروا على كل الأوضاع في آه، أرض الشام وفي أرض فلسطين وحاول بمحاولة فاشلة كما ذكرنا في الحلقة السابقة أن يحاول أن يقاتل الجيوش الصليبية بالقرب من عسقلان لكن مني بهزيمة وهنشوف بعد كده محاولاته لتحرير بيت المقدس ولضم بيت المقدس إلى مصر هتكون محاولات هزيلة جدا تتناسب مع قوته الضعيفة آه، الوقفة السبعة ن- آه، نقفها مع حكام الشام في ذلك الوقت والشام للأسف الشديد كان مقسم إلى عشرات الإمارات بلا مبالغة لكن أهم الإمارات في الشام في ذلك الوقت كانت إمارة حلب وإمارة دمشق إمارة حلب كانت تحت قيادة رضوان ابن توتش ابن قلب أرسلان وإمارة دمشق تحت آه، حكم دقاق ابن توتش والاثنين الحقيقة كانوا من الفاسدين الظالمين ورثوا الفساد والظلم عن أبيهم توتش ابن قلب أرسلان وما كانش عندهم أي نوع من الاهتمام بالقضية الإسلامية كل اللي كان بيهمهم هو السيطرة فقط على ممتلكاتهم وعلى آه، آه، إماراتهم في حلب وفي دمشق ونسوا تماما قضية بيت المقدس وقضية آه، آه، أرسوف وقضية آه، أنطاكيا وقضية الرها كل القضايا الإسلامية ما كانتش تهمهم كل اللي همهم بس يحافظوا على الإمارة اللي بيحكموها أضف إلى ذلك أن رضوان ابن توتش ابن ألب أرسلان وقع في خطأ شنيع جدا منذ بداية حكمه وهو أنه شعر بنوع من الضعف فحاول يقوي المركز بتاعه عن طريق التعاون والتحالف مع الدولة العبيدية الإسماعيلية الموجودة في مصر بل وبعد مرور الوقت ت- تبنى فكرتها واصبح من دعاة الاسماعيليه مع انه اصلا سني واصلا من الذين يعني من ابناء او احفاد آه، قلب ارسلان البطل الاسلامي الفذ العظيم وطبعا ده أثا- آه، آه، اثار استياء كل السلاجقه السنه اللي كانوا متمسكين جدا بسنيتهم وبدينهم وبشرعهم اثار هذا ال- الاستياء آه، يعني موجه من الغضب العارم ضد رضوان ابن توتش واثار موجه من الغضب في داخل حلب اللي هي معظمها سنيه لكن ما قدروش بيعملوا حاجة ضد رضوان ابن توتش اللي كان عنده قوة عسكرية ضخمة سيطر بها على الأوضاع في حلب مع كراهية شديدة جدا آه، له من كل المسلمين وطبعا الباطنية أو ال- آه، الإسماعيلية اللي كانوا موجودين في البلد وأخذوا وضع كبير جدا وهنتكلم بعد كده على أثار آه، سيطرة الباطنية على الأوضاع في داخل حلب وفي داخل غيرها من مدن الشام ودقاق كان كأخيه ولكن لم يكن له الاتجاه الباطني أو الإسماعيلي مثل رضوان الوقفة الثامنة نقفها مع قلج أرسلان قلج أرسلان اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو كان سلطان سلاجقة الروم اللي هو اتغلب قبل كده في موقعة نيقية واتغلب موقعة دروليوم وفقد يعني أعداد كبيرة من جيشه وسقطت الكثير من المدن تحت أقدام إما الصليبيين وإما البيزنطيين بعد انتهاء هذه الصدمة الصليبية الأولى ما الذي حدث لقلج أرسلان وما الذي حدث لجيوشه اللي حصل يا إخواني وإخواتي إن الجيوش الصليبية لما دخلت آسيا الصغرى ما كانش عندها النية أبدا أن تبقى في آسيا الصغرى هي كان مجرد يعني كوبري وطريق بيعدوا فيه عشان يوصلوا لأرض الشام وشفنا بعد كده ان اقاموا كل الممالك بتاعتهم في ارض الشام وارض فلسطين سواء كانت الرها او انطاكيا او آه، بيت المقدس وكان مجرد آه، طريق عبروا فيه فقط وبالتالي بعد ما انتهاء ال- هذا العبور سحبت القوات الصليبيه كل الجيوش الصليبيه من ارض اسيا الصغرى وتركوها بما فيها سواء كانت القوات البيزنطيه او القوات الاسلاميه التابعه لقلج ارسلان. ولازم هنا نفكر ونسأل ليه القوات الصليبية سلكت هذا الطريق إذا كانت ملهاش أي رغبة أو أي أهداف أو أي مطامح في أرض آسيا الصغرى كل ده كان من الخبيث الإمبراطور البيزنطي أليكسس كومنين اللي وجه الجيوش الصليبية إنها تمشي من هذا الطريق لسحق القوات السلجوقية لصالح الدولة البيزنطية وكان عنده القدرة الإمبراطور أليكسس كومنين إنه بالأسطول البيزنطي الضخم الهائل ينقل القوات الصليبية من القسطنطينية مباشرة إلى موانئ فلسطين لو كان الهدف فقط هو بيت المقدس واحتلال القدس لكن كان عنده طبعا أهداف سحق القوى الإسلامية وده اللي حققه بالفعل عن طريق الجيوش الصليبية وسحقت معظم الطاقة الإسلامية لكن بعد انسحاب الجيوش الصليبية إلى أرض الشام خلى الجو من جديد لقلج أرسلان وأليكسس كومنين ما كانش عنده الجرأة الكافية أن ينزل بجيشه إلى آسيا الصغرى فقط سيطر على المناطق الغربية من آسيا الصغرى وسيطر على مدينة نيقية الح- الحصينة لكن ترك معظم وسط آسيا الصغرى وشرق آسيا الصغرى وبالتالي عادت من جديد السيطرة لقلج أرسلان على منطقة آسيا آه، الصغرى أو على وسط آسيا الصغرى واتخذ مدينة كو- آه، قونية عاصمة له وفي نفس الوقت كان بني الدانشمند اللي هم أرض برضو أتراك كانوا بيسيطروا على الشمال الشرقي من آسيا الصغرى وإحنا عارفين إن الخلاف بينهم وبين قلج أرسلان كان كبيرا لكن الشاهد من هذه الأحداث ان قلج ارسلان لسه موجود والدوله بتاعته لسه موجوده في وسط اسيا الصغرى وبني الدانشمند في شمال شرق اسيا الصغرى وطبعا ممكن حد يسال طب ليه اذا كان قلج ارسلان موجود ليه ما وحدش الجهود بتاعته وهو عانى من الصليبيين مع اهل الشام عشان يدافع على انطاكيا او يدافع على آه، طرابلس او يدافع على بيت المقدس واقع الامر ان برضه لما نيجي نراجع الجذور القديمه لقيام سلطنه آه، آه، سلاجقه الروم في ارض اسيا الصغرى هنلاقي ان سليمان بن قتلمش اللي هو اسس هذه الصي... هز- اسس هذه الاماره في منطقه اسيا الصغرى اللي هو ابو قلج ارسلان قتل على يد توتش ابن قلب ارسلان والد رضوان ووالد دقاق وبالتالي فالعلاقات ممزقه ومقطعه لان الاثنين كان ابائهم قاتلين بعض وكانت طبعا قضيه آه، يعني مأساويه على الساحه الاسلاميه بكاملها. الوقفه التاسعه بنقفها مع النصارى اللي كانوا موجودين في ارض الشام وارض فلسطين وارض اسيا الصغرى. النصارى اللي عايشين اهل البلاد اللي كانوا عايشين قبل ما تيجي القوات الصليبيه، واقع الامر ان في الحكم الاسلامي اللي بقاله خمس قرون لهذه المناطق عاش النصارى الارثوذكس والنصارى الارمن بكميات كبيره جدا دون اي نوع من الخلل في عقائدهم او من الاجبار على ترك الديانه او ترك المله او ترك المذهب الذي كانوا عليه وهذا يشهد بالسماحة الإسلامية والعدالة الإسلامية أن احتفظت بوجود النصارى خمس قرون متتالية دون تغيير عقائدي ودون تطهير عرقي كما فعل الصليبيون في أرض الأندلس قبل ذلك وكما فعل الصليبيون الآن في الأراضي الإسلامية في خلال سنتين فقط كل المدن التي دخلوها آه، ذبحوا تماما كل المسلمين فيها سواء كانوا في أنطاكيا أو معرة النعمان أو آه، مدينة القدس طبعا بالمذبحة المشهورة اللي كنا عليها وزي ما هنشوف بعد كده في المدن الأخرى التي تفتح لكن كان النصارى عايشين ومع ذلك النصارى الارثوذكس مع ان هم على خلاف مع النصا- النصارى الكاثوليك حصل بينهم آه، نوع من التواد والتحاب مع النصارى الكاثوليك لان هم كانوا بيشتغلوا في مزارعهم وفي اراضيهم وفي قلاعهم والحصون لان طبعا الصليبيين كانوا بيخافوا يشغلوا المسلمين عندهم في داخل القلاع وداخل الحصون وفي المهام العسكريه وكانوا بيجدوا البديل من النصارى الارثوذكس والنصارى الارمن لكن الارمن ما كانوش عايشين بكثافه في ارض الشام وفلسطين انما كانوا عايشين بكثافه في ارض آه، اسيا الصغرى. الوقفة العاشرة والأخيرة بنقفها مع الشعوب الإسلامية إذا كنا طبعا بنحمل يعني العبء الأكبر والذنب الأعظم على سقوط البلاد الإسلامية على ظهور الحكام الذين يحكمون هذه البلاد والذين باعوا دينهم وباعوا أعراضهم وباعوا ملكهم وباعوا كل شيء في نظير فقط الحياة أو تملك قطعة صغيرة جدا من الأرض وشفنا الأمثلة العجيبة لزي يغسيان وزي دقاق وزي رضوان وزي غيره وغيره وزي الأمثلة اللي لسه همر عليها فإننا إذا كنا نحمل هؤلاء الحكام هذه المسؤولية فإننا لا نعفي أبدا الشعوب المسلمة من المسؤولية كيف آه، و- وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم كما تكونوا يولى عليكم والحديث إخواني وأخواتي وإن كان ضعيفا إلا أن المعنى فيه صحيح ويشهد به التاريخ ويشهد به الواقع كما تكونوا يولى عليكم كطبيعة الشعب يرسل الله عز وجل حاكما على الشعب من طبيعته إن كان الشعب محبا للدنيا فيرسل له حاكم محبا للدنيا إن كان الشعب تاركا لدينه تاركا ل- لشرعه تاركا لأرضه تاركا لعرضه يبحث فقط عن الحياة يبعث له حاكم من نفس النوع وم- ويسير بنفس الطريقة ونفس السنة دي كان واقع الشعوب الإسلامية في ذلك الوقت بحثوا عن الحياة بأي صورة من الصور نحن لا نعفي أبدا الشعوب الإسلامية التي محت من قاموسها كلمة الجهاد في سبيل الله لا نعفي أبدا الشعوب الإسلامية التي رحبت بالصليبيين وقدمت لهم الهدايا نحن لا نعفي أبدا الشعوب الإسلامية التي تعاملت بالبيع والشراء مع الأساطير الإيطالية ومع الإمارات الصليبية مع كونهم يعلمون تمام العلم أنهم ذبحوا إخوانهم واحتلوا ديارهم وأملاكهم مش ممكن ابدا نعفي الشعوب الاسلاميه من هذه الجرائم اللي رسخت اقدام الصليبيين في الارض الاسلاميه وشاركت الشعوب الاسلاميه مع حكامها ومع جيوشها في هذه الجريمه الشنعاء جريمه وضع كيان صليبي في داخل الاراضي الاسلاميه. نرجع ونشوف موقف الاسقف داينبرت لما نزل في الاراضي الاسلاميه عند ميناء اللاذقيه استقدمه بوهيموند اللي هو كان امير انطاكيا وطبعا انطاكيا قريبه جدا من اللاذقيه واغراه باحتلال ميناء اللاذقيه لحسابه. وميناء اللاذقيه هذا كان الصليبيون سيطروا عليه في بدايات الحرب الصليبيه وكانوا اعطوه للامبراطوريه البيزنطيه والامبراطوريه البيزنطيه وضعت الاعلام البيزنطيه على هذا الميناء وقالوا ان خلاص هذا آه، يعني ميناء آه، نسينا قصته وسلمناه للامبراطور البيزنطي على ان يعني يرضى بهذا ال- ال- الامر ويترك لنا آه، انطاكيا ويترك بيت المقدس وغيرها من المدن الشاميه. لما بوهيموند قعد مع داينبرت آه، اقنعه انه يحتل هذا الميناء ويضيفه الى املاك الكنيسه وطبعا داينبرت شايف ان معظم المدن اللي حواليه اتخذت فوافق على هذا الامر وبالفعل بدا يحتل ميناء اللاذقيه ويقصي منه القوات البيزنطيه اللي كانت موجوده في الوقت ده وصل ريمون الرابع من فلسطين وطبعا زي ما شفنا كان غضبان من ان هو ما قدرش يحصل على اي مملكه او اي اماره في اي مكان وصل بيدور ليه على اماره في ارض فلسطين او ارض في لبنان او ارض الشام فلما وصل ولقى القوات ال- البيزيه او قوات بيزا الايطاليه احتلت هذا الميناء غضب غضبا شديدا وقال انه يوالي امبراطور بيزنطة وان هذا ليس في المصلحه وان هذا يستعدي امبراطور بيزنطة القوي والجيوش بتاعته قريبه من هذه الاملاك وبالتالي اقتنع داينبرت ان هو يترك هذه المدينه وطبعا امبراطور بيزنطة حسب ديت نقطه كبيره جدا في صالحه وبدا يحالف ريمون ويحاول يساعده على تاسيس اماره له في ارض المسلمين وداينبرت بعد كده هيفكر انه ينزل بيت المقدس علشان يشوف الملك الضائع للكنيسه البابويه الاوروبيه في ارض بيت المقدس يا ترى داينبرت هينجح في جهوده ويقدر يرجع بيت المقدس لسيطرة الكنيسة الأوروبية ويا ترى ريمون الرابع التحالف مع إمبراطور بيزنطة أليكسيس كومنين هيديله أي فايدة أو هيعمل له أي إمارة ويا ترى بوهيموند الأول هيقبل بهذا الوضع وعارفين التنافس بينه وبين بين ريمون الرابع كان شديد والعلاقة بينهم كانت سيئة جدا ده اللي هنعرفه بإذن الله في الحلقة اللي جاية والحلقات اللي بع... التي بعدها أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا أن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته